نسري في نظر وعيش حياتك على هواك وانا اللي معدوم النظر نسري في نظر انسى اللي عشته زمن معاك ولا قلق ولا حذر انا كنت شايف الف حاجه بتبعدك وكنت قافل عيني كان نفسي اساعدك لكن خلاص من النهارده انا بوعدك مش هرمي روحي وهين في قلبي ليه اعتذر انا كنت بتعامل معاك بسجيتي على طبيعتي وكنت راضي باسمتي وانت ورايا تقول عليا ده لعبتي ابسط يا سيدي افرح قوي قلبي انكسر كل الوعود منك خلاص بحل بقى دلوقتي روح وخد معاك حريتك انت رميتني في مشكلة وحلاجة اني اعيش في النار واكره جنتك كل الوعود منك خلاص بحلاجة دلوقتي روح وخد معاك حريتك انت رميتني في مشكلة وحلاجة اني اعيش في النار واكره جنتك آه، مصدقه وعلي خلى الناس كده يتريقوا علي افتكر انه هزمني وانتصر انا كنت شايف الف حاجه بتبعدك وكنت قافل عيني كان نفسي اساعدك لكن خلاص من النهارده انا بوعدك مش هرمي روحي وهين في قلبي اللي اعتذر انا كنت بتعامل معاك بسجيتي على طبيعتي وكنت راضي باسمتي وانت ورايا تقول عليا ده لعبتي ابسط يا سيدي افرح قوي قلبي انكسر قلبي انكسر قلبي انكسر مع إنها أيام فاتت لكن أثرها لسه فيا كاتم في قلبي كتير وساكت وأما أفتكر صعب علي مع انها ايام وفاتت لكن اثرها لسه فيا كاتم في قلبي كتير وساكت واما افتكر بصعب عليا وازعل على ايه في ايه في الدنيا دي يستاهل ان ابكي عليه طب وازعل ليه ده ما حدش شاف دمعي في عيني وصعبت عليه وازعل على ايه في ايه في الدنيا دي يستاهل ان ابكي عليه طب وازعل ليه ده ما حدش شاف دمعي في عيني وصعبت عليه الجرح في قلبنا بيعلم لكن الجرح بنتعلم صعب النسيان والظلم كمان والأصعب منه أما نسلم الجرح في قلبنا بيعلم لكن الجرح بنتعلم صعب النسيان والظلم كمان والأصعب منه أما نسلب اللي بقى خسارة فيه نزعل عليه عمري بقى طب ليه نضيع غيره ليه اللي بقى خسارة فيه نزعل عليه عمري ضاع طب ليه نضيع غيره ليه واللي جاي يا ربنا يعوضنا بيه وزعل على ايه في ايه في الدنيا دي يستاهل ان ابكي عليه طب وازعل ليه ده ما حدش شاف دمعي في عيني وصعبت عليه وازعل على ايه في ايه في الدنيا دي يستاهل ان ابكي عليه طب وازعل ليه ده ما حدش شاف دمع في عيني وصعبت عليه خليك في حالك وانساني جرحك قدرت عليه عشوية نفسك وحداني وقلبي ملكش فيه خليك في حالك وانساني جرحك قدرت عليه عشوية نفسك وحداني وقلبي ملكش فيه كفاية بقى وابعد عني دلوقتي جاي ندمان ما بقاش خلاص قربك مني بيحسسني بأمان فاكرني هتوه وضع بعديك وعيش تايه افكر فيك انا مش هبكي سدني عليك بقيت مش غالي في عينيا فضلت عليا تتعافى وانا على نفسي بتعافى راجع وعايزنا نتصافى وانسى اللي عملته فيا تعرف انا انا بعد ما سبتك ما بقتش شاغل بالي فرحان كمان اني خسرتك ونسيت اللي جرالي تعرف انا بعد ما سبتك ما بقتش شاغل بالي فرحان كمان اني خسرتك ونسيت اللي جرالي انت ما كنتش يوم ليا ضيعت وقت معاك وبقيت صغير في عينيا بعد ما كنت ملاك فاكرني هاته وضع بعديك وعيش تايه افكر فيك انا مش هبكي ثانية عليك بقيت مش غالي في عينيا فضلت عليا تتعافى وانا على نفسي بتعافى راجع وعايزنا نتصافى وانسى اللي عملته فيا خليك في حالك حتى يزين جرح ويقاسي ويعاني يروح أوام عند حبيبي الجرح مجاني حد عايز ينجرح ويقاسي ويعاني يروح أوام عند حبيبي الجرح مجاني بياع كبير خاين مضمون مجاريحه أكتر من مليون بياع كبير خاين مضمون مجاريحه أكتر من مليون احنا افترقنا من الليلة كان عامل الليلة أوكازيون في الغدر طبعا واخد سيت على ايده ياما وياما بكيت في الغدر طبعا واخد سيت على ايده ياما وياما بكيت يا ريتني ما عشقت وحبيت ده اللي امل له اكيد عنوانه سهل في كل مكان وانا قبل ما اسال عن عنوان عنوانه سهل في كل مكان وانا قبل ما اسال عن عنوان لقيت كتير ناس دلوني الكل طبعا منه اتخان طب دول ضحايا ودول مجاريح في كل سكه تلاقي جريح دول ضحايا ودول مجاريح في كل سكه تلاقي جريح انا قلت اروح عنده اشوفه اتريني ماشي في وش الريح انسان ما عندوش قلب ما بيعرفش يحب انسان ما عندوش قلب ما بيعرفش يحب كلامه كدب في كدب عايش عشان بيحب يخون حد عايز ينجرح تبقى بتحلم لو قلت انك ضيعتني او صدقت ان انت كسبت اما خسرتني انت هتندم عمرك كله انك بعتني بكره هترجع تتمناني تقول حبني بكره تقول لي بعدك عني مرار هدني كنت بتخدع نفسك لحظة ما خدعتني بس ساعتها هقولك شكرا فوقتني بكرة هترجع تتمناني تقول حبني بكرة تقولي بعدك عني مرار هدني كنت بتخدع نفسك لحظة ما خدعتني شكرك فوقتني أحلم لو قلت إنك ضيعتني لو صدقت إن أنت كسبت أما خسرتني ده أنت هتندم عمرك كله إنك بعتني ايوه انا كنت بحبك حب كبير مش عادي واسعد لحظة في عمري بحاله وانت قصادي قلت عليا ضعيف ولقيتني في قلبك ماضي كنت فاكرني هضيع من بعدك في الدنيا دي ولا هقولك رجع قلبك للسكة دي لا بالعكس دي راحة قلبي في النهاية دي من أيامي معاك ومرارها أنت رحمتني كنت فاكرني هضيع من بعدك في الدنيا دي الدنيا دي هقولك رجع قلبك للسكة للسكة دي بالعكس دي راحة قلبي في النهاية دي من ايامي معاك ومرارها انت رحمتني بتحلم لو قلت انك ضيعتني لو صدقت ان انت كسبت اما خسرتني ده انت هتندم عمرك كله انك بعتني لو تعرف قد ايه سعيد باللي انت فيه ما انت ابن حلال وقلبك يستاهل كل خير يا فرحة قلبي فيك وفي قلبك وفي عينيك وانا شايف جرحك اكبر من جرحنا بكتير لو تعرف قد ايه سعيد باللي انت فيه ما انت ابن حلال وقلبك يستاهل كل خير يا فرحة قلبي فيك وفي قلبك وفي عينيك وانا شايف جرحك اكبر من جرحنا بكتير ما هو ذنبي ناس بتخلصوا ناس ولا انت جرحك ليا نسيت واللي يدوس لازم ينداس واللي عملته لازم تلاقيه ما هو ذنبي ناس بتخلصوا ناس ولا انت جرحك ليا ناسي واللي يدوس لازم ينداس واللي عملته لازم تلاقي علشان تدوق ظلمك ليا وتحس بقى نفس الإحساس عايزني اقول لك السماح طب على العذاب ولا الجراح ولا انت ناس ان اللي راح كان تمنه غالي هو البكاء صح اللي مات ما بلاش نقلب في اللي فات لا تقولي كان ولا ذكريات انا حقي جادي كل حق وله اوان اصل الحياة داين تدان واللي عملته انت زمان اديك لقيته وزي ما على قلبي افتريت من نفس كاسك اتسقيت ولا انت فاكر انك نجيت وخلاص نسيته ما هو ذنبي ناس بتخلصوا ناس ولا انت جرحك ليا نسيت واللي يدوس لازم ينداس واللي عملته لازم تلاقي ما هو ذنبي ناس بتخلصوا ناس ولا انت جرحك ليا ناسي واللي يدوس لازم ينداس واللي عملته لازم تلاقي علشان تدوق ظلمك ليا وتحس بقى نفس الإحساس نفس الإحساس القلب اللي انت بعته جاي بتندم عليه طب ليه زمان خدعته ضيعت العشرة ليه القلب اللي انت بعته جاي بتندم عليه طب ليه زمان خدعته ضيعت العشرة ليه انساني خلاص انساني وانسان نرجع لك تاني قلبك ظالم اناني ما طمرش الحب فيه انساني خلاص انساني وانسان نرجع لك تاني قلبك ظالم اناني ما طمرش الحب فيه انا خدتك من عذابك رجعت ربع شبابك ودويتك من جروحك وقفلت في وش بابك انا خدتك من عذابك رجعت ربيع شبابك ودويتك من جروحك وقفلت في وش بابك روح الله يجازيك قلبي بيدعي عليك تقاس اللي قاسيته واشوف دموع عينيك انساني خلاص انساني وانسان نرجع لك تاني قلبك ظالم اناني ما طمرش الحب فيه انساني خلاص انساني وانسان نرجع لك تاني قلبك ظالم اناني ما طمرش ولا حاجة ولا حاجة وبقيت عندي رخيص مش غالي مهما تقول انا قلبي قفلته عمري ما هرجع عليك انا تاني ما الدرس خلاص اتعلمته ريح بالك كده وانساني اسمع بقى ده الاحساس نعمة ولا انت بجد بقيت اعمى بص وشوف اللي انت عملته شوف بعدك ايه اللي جرالي خلتني عايش مش عارف الخير والشر بقيت خايف انا في حياتي ما شفت السيد انت خلاص كده بالنسبه لي اسمع بقى ده الاحساس نعمه ولا انت بجد بقيت اعمى بص وشوف اللي انت عملته شوف بعدك ايه اللي جرالي خلتني عايش مش عارف الخير والشر بقت خايف انا في حياتي ما شفت السيد انت خلاص كده بالنسبه لي عارف انا لو كنت مكانك كنت بجد انا هبعد وامشي كنت هعيش مكسوف من روحك كنت لا يمكن اوريك وشي عارف انا لو كنت مكانك كنت بجد انا هبعد وامشي كنت هعيش مكسوف من روحي كنت لا يمكن اوريك وشي انا بعتبرك ايام فاتوا ماضي وعدى بكل اهاته والله صحيح اللي اختش ومات روح شوف واحد تاني بدات انا بعتبرك ايام فاتوا ماضي وعدى بكل اهاته والله صحيح اللي اختشوا مات روح شوف واحد تاني بدل اسمع بقى ده الاحساس نعمة ولا انت بجد بقيت اعمى بص وشوف اللي انت عملته شوف بعدك ايه اللي جرى خلتني عايش مش عارف الخير والشر بقيت خايف انا في حياتي ما شفت السيد انت خلاص كده بالنسبه لي اسمع بقى ده الاحساس نعمه ولا انت بجد بقيت اعمى بص وشوف اللي انت عملته شوف بعدك ايه اللي جرالي خلتني عايش مش عارف الخير والشر بقيت خايف انا في حياتي ما شفت السيد انت خلاص كده بالنسبه لي
لو كنت حاسس كده بيا لو لسه ليا مكان جواك علمني بس اقسى شوية وساعدني اني بجد انساك ريحني ما تسيبنيش جنبك وابعدني عنك وانساني وشيلني خالص من قلبك وده عشانك وعشاني تعبت مش عارف اكمل ما بقتش قادر اتحمل غلطت ايوه انا من الاول لما رفضت ابعد عنك رميتني بس في حبك ليه عملت قولي لقلبك ايه خليني اخرج من اللي انا فيه اول طلب بطلبه منك تعبت مش عارف اكمل ما بقتش قادر اتحمل غلطت ايوه انا من الاول لما رفضت ابعد عنك رميتني بس في حبك ليه عملت قولي لقلبك ايه خليني اخرج من اللي انا فيه اول طلب بطلبه منك من كتر ضعف انا قدامك كرهت علشانك نفسي ما بقاش يطمني كلامك رغم انك انت روحي ونفسي من كتر ضعف انا قدامك كرهت علشانك نفسي ما بقاش يطمني كلامك رغم انك انت روحي ونفسي بقيت في غربك بطمن قلقان وخايف وبأمن
سايبني عمال كده خمن واقول هيجي يوم وتسيبني أرجوك تحس بقى وتهتم جوايا بدل الحب في هم لو كان في قلبي جراح تتلم لكن اللي جواه تعبني تعبت مش عارف أكمل ما بقتش قادر أتحمل غلطت ايوه انا من الاول لما رفضت ابعد عنك رميتني بس في حبك ليه عملت قولي من قلبك ايه خليني اخرج من اللي انا فيه اول طلب بطلبه منك
بعدت مش عارف اكمل ما بقتش قادر اتحمل غلطت ايوه انا من الاول لما رفضت ابعد عنك رميتني بس في حبك ليه عملت قولي من قلبك ايه خليني اخرج من اللي انا فيه اول طلب بطلبه
بعدت مش عارف اكمل ما بقتش قادر اتحمل معلش ما هي غلطتي ما هو ده جزاء رقتي لو دقت يوم قسوتي قلبك ما كانش اتغر بعافية واشتري مناك بسقيك بإيدي الهنا مع إني ليك كام سنة قلبك سقيني المر معلش ما هي غلطتي ما هو ده جزاء رقتي لو دقت يوم قسوتي قلبك ما كانش اتغر تعفية واشتري مناك بسقيك بإيدي الهنا
احسب لقلبك نار ولا جرح إلا لما دوقه لهدي كل اللي عدى وسبته ده جروح ومن النهارده هتنسى النوم وشوف آخرة غرورك لما دوقه كل اللي عدى وسبته ده جروح ومن النهارده مفيش ولا حاجة تشفع لك لا تسمعني ولا اسمع لك مفيش ولا حاجة تشفع لك لا تسمعني ولا اسمع لك لا ترجع لي ولا ارجع لك ولا كلمة كده خلصت هتعمل فيا ايه تاني بريء جدا وانا الجاني انا جان عشان ما رضتش تجرحني وما تكلمش عشان ما رضتش اقف ساكت وما تكلمش عشان ما رضتش تجرحني وما تكلمش عشان ما رضتش اقف ساكت وما تكلمش عشان ما رضتش ما دفعش وانا حقي معاك بيضيع خلاص جاني وقول عني ان انا حاجة كانت تعباك وهي نقصت كده خلصت مفيش ولا حاجة تشفعلك لا تسمعني ولا اسمعلك مفيش ولا حاجة تشفعلك لا تسمعني ولا اسمعلك لا ترجعلي ولا رجالك ولا كلمة كده خلصت ولا كلمة كده خلصت صحيح قولي ما نفسك كده قادر تعيش ازاي مع كذبك مع خيانتك صحيح ازاي ضميرك قولي مستحمل ده كله ازاي مع كذبك مع خيانتك صحيح ازاي صحيح قولي ما نفسك كده قادر تعيش ازاي مع كذبك مع خيانتك صحيح ازاي ضميرك قولي مستحمل ده كله ازاي مع كذبك مع خيانتك صحيح ازاي انا جان عشان ما رضتش تجرحني وما تكلمش عشان ما رضتش اقف ساكت وما تكلمش عشان ما رضتش تجرحني وما تكلمش عشان ما رضتش اقف ساكت وما تكلمش عشان ما رضتش ما دفعش وانا حقي معاك بيضيع خلاص جاني وقول عني ان انا حاجة كانت تعباك وهي نقصت كده خلصت مفيش ولا حاجة تشفعلك لو فاكر نفسك ملاك لا مش ملاك ايوه انت خاين من الاخر عمر الملاك ما يكون هلاك والفرق باين آسف أنا رافض أعيش في النار بين السما والأرض ميت مشوار آسف أنا رافض أعيش في النار بين السما والأرض ميت مشوار بتقول فيش كل كلامك ما يكفيش امتى قلبك حس بيا انت خفت في يوم عليا ده انت باللي عملته فيا نار جراحي ما تنطفيش انت مش عايش عشان انت جاي لحد تاني حد كان عايش يحبك واللي حبه ده ما يساويش آسف أنا رافض أعيش في النار بين السما والأرض ميت مشوار آسف أنا رافض أعيش في النار بين السما والأرض ميت مشوار انت عايزني انسى حاجات ما استحملهاش قلبي وما مش هسامحك لا سامحني ده انت قلبك مش جرحني لا ده عذبني وذبحني وانت سبته يدوس عليا يعني احساسي وكسرته واللي بيحبك ظلمته لا وقلبي كمان قتلته وجاي تقول حقك عليا آسف أنا رافض أعيش في النار بين السما والأرض ميت مشوار آسف أنا رافض أعيش في النار بين السما والأرض ميت مشوار آسف أنا رافض أعيش
لو فاكر نفسك ملاك لا مش ملاك أيوة السماء من الآخر عمر الملاك ما يكون هلاك آسف أنا
أنا المخدوع في حب الناس عيبي في دنيتي الإخلاص بحب الكل من قلبي ودوري أنجرح وخلاص أنا المخدوع في حب الناس وعيبي في دنيتي الإخلاص بحب الكل من قلبي ودوري انجرح وخلاص ما عادش فيا غير يأسي وطعم الخوف كسر نفسي وكتر الظلم خلاني بهرب حتى من نفسي تعبت خلاص ومش قادر وعلى الأحزان سنين صابر بدوق المر واتألم وأقول طيب وأقول حاضر ما عادش فيا غير يأسي وطعم الخوف كسر نفسي وكتر الظلم خلاني أهرب حتى من نفسي تعبت خلاص ومش قادر وعلى الأحزان سنين صابر بدوق المر واتألم وأقول طيب وأقول حاضر وأنا أنا أنا أنا أنا المخدوع في حب الناس بخضع وبخت قليل وقلبي رغم صبره قليل بقدم كل ما فوق السعي ودمعي على الخدود بيسيل تعبت خلاص وفضية بين الفرح مش ليا نصيبي وفين اروح منه وايه بس اللي بيضايق معرفش في غير يأسي وطعم الخوف كسر نفسي وكتر الظلم خلاني بهرب حتى من نفسي تعبت خلاص ومش قادر وعلى الأحزان سنين صابر بدوق المر واتألم وأقول طيب وأقول حاضر وأنا أنا
أنا أنا أنا أنا المخدوع في حب الناس حب الناس بعون الله اللي فرح فيا قلبه واللي ضيع عمري جنبه
واللي خلى علي تبكي وقلبي يصرخ ألف آه
بعون الله اللي فرح فيا قلبه واللي ضيع عمري جنبه واللي خلى علي تبكي وقلبي يصرخ ألف آه مهما كان على قلبي غالي مهما كان في عيني عالي مهما كنت بحبه هذا أقوى جرحي بنار هواه كل دموع نزلت من عيني هتصبرني وهتقويني كل ألام عدت على قلبي هتعلمني ازاي انساك بعون الله اللي فرح فيا قلبه واللي ضيع عمري جنبه واللي خلى عينيا تبكي وقلبي يصرخ ألف آه
عمري ما هندم ولا هحتار هنسى عذابي واطفي النار واللي ناسيني وبالي رخيص عمري ما هرجع اعيش وياه
هقدر أبعد وأنسى ساك وأنهي بإيدي حياتي معاك حتى ولو جوايا حنين ربنا هيقدرنا ننساك
مهما كان على قلبي غالي مهما كان في عيني عالي مهما كنت بحبه هذا أقوي جرحي بنار هواك كل دموع نزلت من عيني هتصبرني
حب وتحول مين كان السبب في البعد من الأول ومين اللي قلبه ظلم الحب وتحول افتكر افتكر مين اللي كان في الجرح جنبك افتكر مين اللي ضحى سنين في حبك افتكر مين اللي كان في الجرح جنبك افتكر مين اللي ضحى سنين في حبك افتكر كل دمعة من عيوني بكت عليك كل سكة مشيها قلبي في مرة ليك كل دمعة من عيوني بكت عليك كل سكة مشيها قلبي في مرة ليك لما كنت فاضي عشانك كل مرة وانكسر افتكر افتكر مين اللي كان إنسان وكان أوفى حبيب مين اللي ساب التاني وسط الناس غريب مين اللي كان إنسان وكان أوفى حبيب مين اللي ساب التاني وسط الناس غريب مين اللي قلبه كان أناني وكان أشد من الحجر مين اللي كان إنسان وكان أوفى حبيب مين اللي ساب التاني وسط الناس غريب قولي مين اللي كان أوفى حبيب مين اللي ساب التاني وسط الناس غريب مين اللي قلبه كان أناني وكان أشد من الحجر افتكر يا حبيبي ارجع بلاش العند يلعب تاني بيك ارجع وهات قلبك وهات لمسة ايديك ارجع بلاش العند يلعب تاني بيك ارجع وهات قلبك وهات لمسة ايديك لو لسه حبي جوا منك اشكي وابكي واعتذر ارجع بلاش اللي عندي لا تاني بيه ارجع وهات قلبك وهات لمسة ايدك يا حبيبي ارجع بلاش اللي عندي لا بيه ارجع وهات قلبك وهات لمسة ايدك لو لسه حبي جوا منك اشكي وابكي واعتذر افتكر افتكر مين اللي كان في الجرح جنبك افتكر مين اللي ضحى سنين في حبك افتكر مين اللي كان في الجرح افتكر مين اللي ضحى سنين في حبك افتكر كل دمعة من عيوني بكت عليك كل سكة امشيها قلبي في مرة ليك كل دمعة من عيوني بكت عليك كل سكة امشيها قلبي في مرة ليك لما كنت فاضي عشانك كل مرة وبنكسر افتكر يا حبيبي مين اللي كان إنسان وكان أوفى حبيب مين اللي ساب التاني وسط الناس غريب مين اللي قلبه كان أناني وكان شاب من الحجر مين اللي كان إنسان وكان أوفى حبيب ومين اللي ساب كان يا قلبي وسط الناس غريب كان بيدك تبقى حاجة من لا شيء من لا شيء كان بإيدك تبقى روحي تبقى دفني لما أبكي تبقى أمي تبقى روحي تبقى دمي لما أبكي تبقى أمي تبقى حتى ولو صديق ولو صديق كان بإيدك ضاع بإيدك كل شيء قلت لك استنى واصبر قلت لي ما يهمنيش قلت لك انا بكره هكبر سبتني ما سمعتنيش قلت لك استنى واصبر قلت لي ما يهمنيش قلت لك انا بكره هكبر سبتني ما سمعتنيش فتني من غير وعود دمعي سايب على الخدود حزني فاق كل الحدود ولسه جاي تقول بريء لا مش بريء كان بإيدك ضاع بإيدك كل شيء مش انا اللي في حبي هندم مش انا اللي هعيش جريم مش انا اللي هتوه وهحلم وسط سكة خوف وريح مش انا اللي في حبي هندم مش انا اللي هعيش جريح مش انا اللي هتوه وهحلم وسط سجن خوف وريح دنيتي بعدك عشت دمعتي من اليوم هحوشها سكتي لو شكرا همشي لو بحور مش هموت غريق لا مش بريء كان بإيدك ضاع بإيدك كل شيء كل شيء
كان حبي يا زمان حبي للسبب في الدمع والأحزان حبي حبي حبي
ادي الحب وادي اصحابه وادي جراحه وادي عذابه وادي اللي بيفتح لك بابه تلقى في وسط الجنه النار
اللي بيوعد وعد وينسى واللي بياخد حب وينسى واللي ما فيش في طريقه ممارسة فجأة تلاقي حلاوته مرار
اللي ما بين احبابه غريب واللي ملوش الحب نصيب واللي ما فيش لجراحه طبيب واللي زمانه لدوار
ناس بتهد وناس بتود وناس من ظلم الناس بتهد وناس في طريق الخير بتسد كأن ما بينه وبينهم طار حبي إيه؟ حبي إيه؟ حبي إيه؟
اللي بيلبس وش ملاك خاين جوا عيونه هلاك واللي تلاقي هواه جواك تلقى حابب ناس تانيين
اللي في عينه هلاك وغرور واللي تربي جناح مكسور واللي عليه في الدنيا الدور خايف من غدر الأسير
اللي كلامه كله جراح واللي بيبكي على شيء راح واللي مالوش ابدا افراح عايش جوا عذاب وحيد
اللي شطانه بيعمل طيب واللي على الحلو بيعيب واللي تحس بإنه قريب أول واحد يبقى بعيد حبي إيه؟ حبي إيه؟ حبي إيه؟
اللي بيكتم همه في قلبه اللي بيتمهد من غلبه واللي بيتعذب من حمله أحماله عليه بتزيد
اللي بينسى أعز الناس واللي يقول ده نصيبه خلاص ينسى أحبابه ويرضى عذابه يفتح بابه لناس تانيين